بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين لو سالتكم سؤال ساذج احنا عايشين ليه الاجابه الصح عشان نوصل السماء والاجابه الاصح عشان نوصل احنا والناس السماء ده السبب المظبوط طبعا ممكن تطلع عشرات من الاجابات الاخرى عاوز اقضي يومين بسلام بصراحة بسلام بعكرة المهم توصل عاوز ما اشوفش ايام وحش كويس بس برضه ما هو الايام هتخلص هتخلص عاوز ما يكونليش اعداء كويس بس ما كانش هدفك السما يبقى برضه الهدف مش مظبوط فالغرض عنواننا اسعى نحو الغرض الغرض الجول هو السما وتلاحظوا لما المسيح بدأ عظاته على الأرض كان الموضوع الأساسي اللي بيتكلم فيه ملكوت السماء كان دايما كلامه كلمة الملكوت السماء حتى أنه الناس كانت جديد عليها الكلام ده لأن الفكر اليهودي أكتر غرقان في الدنيا شوية حتى الوعود في العهد القديم مرتبطة بالأرض يعني مثلا اكرم أباك وأمك عشان إيه تطول أيامك على الأرض اسمعوا كلام عشان الأرض تطلع زرع كويس عشان مخهم على قدهم مش قادرين يشوفوا أكتر من العمر ده لما جه ربنا يسوع له المجد فهمنا بقى ان احنا مش مخلوقين عشان العيشة دي الأرض دي مش الهدف الأرض دي المرحلة الأولى في الهدف الكبير الهدف اللي ربنا خلقنا عشانه ان احنا نحيا إلى الأبد في حضور الله في متعة مع ربنا وده مكانه الطبيعي السماء مش الأرض بس الأرض هي اللي بتحدد المصير ده اليومين بتوع الدنيا هم اللي هيخلونا نوصل المكان ده لأنه احنا لينا دور في خلاصنا وهو اختيار ربنا نفسه الشيطان يتفنن بكل الطرق انه يضيع الغرض وعشان كده عاوز ابتدي معاكم موضوع حرب ضياع الغرض او ضياع الهدف لأن دي بتحاربنا كلنا إن الواحد لو سأل نفسه في لحظة صدق كده هو أنت عايش ليه؟ ما يلاقيش الإجابة أو هو عارفها إجابة نظري بس حقيقة الإجابة إيه؟ عايش عشان أحل مشكلة عايش عشان أشوف عيالي متجوزين وفرحانين عايش عشان اسمي يبقى مشهور عايش عشان أعمل فلوس أكتر تبصوا تلاقوا ان احنا اتضحك علينا فعلا وبقينا عايشين لاغراض اخرى مش هي اللي ربنا خلقنا عشان مش هي الصح بينما احنا كلنا جربنا ودقنا ان الاغراض الاخرى دي ما تستاهلش ان الواحد يعيش علشان ليه لانها بتيجي وبتيجي لوحدها ومن غير فرق ولا قلق ولا تركيز زياده هي بتيجي النجاح بيجي والخير بيجي ومحبه الناس ممكن تيجي لكن اللي مش هيجي من غير تركيز هي الحياة الأبدية هو الملكوت وعشان كده المسيح كان مصر على اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم ربنا يسوع قالها بطريقة تانية قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه طب أنت مركز أنك تعمل فلوس عملت كام اشتريت ايه جزيرة اشتريت بلد وبعدين ما انت هتموت ربحت العالم كله وبعدين نفسك يعني ابديتك بقى هتخسر كل الناس عرفتك شهرة يعني طب وبعدين برضه هتخسر نفسك في الاخر فماذا ينتفع الانسان لو ربح يبقى في ربح كده عشان كده في فيليبي ثلاثة هتلاقوا بولس بيقول ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة يعني الأرباح اللي في الدنيا أصبحت بتنافس السماء على الغرض فاهمينها بقى النجاح والعيال والمتع والفسحة وكل حاجات من النوع ده بتاخد مكان الغرض فقال أنا بقى شطبت على ده كله وقلت الحاجات دي مش ربح الحاجات دي بالنسبة لي خسارة وقع عليا بخسارة ليه لأنها معطلاني عن السماء معطلاني عن التركيز ما كان لي ربحا هذا قد حسبت من أجل المسيح خسار بل أني أحسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة الله الراجل ده اكتشف الراجل ده كان غني وكان ناجح وكان سمارت وكان متميز وكان مشهور وكان كل الحاجات اللي الناس ممكن تحلم بيها بس كل ده قال معطلني أنا في حاجة تاني أهم فركز وعشان كده عمل إنجازات في حياته خلدته يعني على الأرض طول السنين دي كلها الهدف بيضيع إزاي هديكوا ثلاث شخصيات من الكتاب ضاع منهم الهدف بشكل صريح أول شخصية شخصية يهوذا يهوذا اختير ضمن ال 12 تلميذ طالما اختير يبقى الراجل ده كان ماشي ورا المسيح من مدة بيسمع وعظاته بيحبه بجد تعلق بيه لأن المسيح اختار 12 من آلافات كانوا بيمشوا وراه لما عينهم ما كانش تعيين عشوائي ولا أول مرة يشوف لا انتوا لو تتبعتوا الأناجيل هتلاقوا في حاجات كتيرة حصلت مع التلاميذ قبل ما يتسموا تلاميذ يعني يوم ما دخل سمعان بطرس وشاف حماته ولا دخل له البحر وجاب له سمك كتير ولا لما نادى على متى العشار وقال له اتبعني كل ده ما كانش لسه دول من ال 12 ده في نص الاناجيل تلاقيه في مرة دعاهم وعينهم قال لهم انتوا بقى ايه تفضلوا معايا اذا يهوذا كان واحد مش اقل من بطرس ولا متى ولا يعقوب ولا يوحنا وبالتالي كان هدفه صح هدفه ايه هو هدف المسيح يلا روحوا لكل قرية ونادوا فيها قد اقترب منكم ملكوت الله يبقى عايش عشان المسيح وعايش عشان الخدمة وعايش عشان السماء وكل الوعظات أكتر مننا يهوذا سمع وعظات للمسيح بلا عدد ده لازم المسيح سنتين على الأقل وبعدين دخل هدف غريب الهدف الغريب الواضح هو الفلوس ابتدى يطمع المسيح ائتمنه على الصندوق معناه انه كان في الاول برضه كويس ما هو المسيح سوري يعني ما هو فاهم بيعمل ايه ابتدت الفلوس اللي في الصندوق تفرق عنده اكتر من رضا المسيح وفرحه بالمسيح والكلام اللي بيقوله ربنا والسماء والحاجات دي كلها عماله تقل تقل تقل الفلوس عماله تكبر في عينيه خالص معناها فلوس فقراء فابتدى يمد ايده على فلوس الفقر ربنا يسوع ساكت ساكت ليه القضية بالنسبة للمسيح ما كانتش فلوس يا ابني انا غرقك فلوس انا بقول لك سما انا بعرض عليك السما الفلوس دي كلام فارغ الصندوق ده كله نجيب مية زيه لكن مش راضي يكسره عشان يقول له اسمع تاني طيب اسمع تاني شوف انا بحبك قد ايه شوف الجو اللي احنا فيه شكله ايه الفلوس دي انت يعني مهما جيت هتروح فين في الاغنياء وقتها مش هتوصل لهم برضه وملهاش طعم فضل يهوذا يسرق الهدف هنا انحرف خلي بالكم الهدف ما بقاش مظبوط وابتدت الاشارات تزيد ليه في مره قاعدين في اسبوع الالام قبل ما الصليب على طول دخلت واحده رمت سكبت الطيب الطيب ده واضح انه غالي ويعمل مبلغ على طول يهوذا قدر المبلغ وابتدى يتمتم بقى ويتذمر ايه خسارة الفلوس ده كلام حد شغل المجانين ده طبعا ده كلام يجرح المسيح لان دي واحدة جايبة هدية للمسيح انت مالك يعني انما هو استخسر وبعدين ربنا يسوع بمنتهى التواضع والادب مش راضي يقول له اسكت يا حرامي او انت اللي انت اللي بتسرق سرقت اكتر من كده لا قال ليه بتزعجوها عملت حاجة حلوة طب ما الفقراء معاكوا كل حين هتقعد تقول عشان الفقراء ما هو عشان الفقراء يعني عشان الصندوق فاهمين هي مش الفقراء بجد يعني وما جرحوش طب انت عاوز ايه يا رب عاوز يرجع للهدف عاوز يفهم ان انا دعيته عشان السماء ما دعيتوش عشان يعمل فلوس وكونه يبقى قريب ليا ملايين من البشر كانت تتمنى المكانة دي اي واحد فيكم كان يتمنى يبقى من ال 12 تلميذ فيهوذا اللي انت واخده ده مش قليل وبعدين على فكره يهوذا كان بيعمل معجزات لانه كلهم خدوا سلطان على المعجزات ابتدوا يدخلوا القرى باسم المسيح يشفوا مرض قال لهم اشفوا مرضى طهروا برص اقيموا موتى مجانا مجانا اخذتم مجانا اعطوا طبعا هو ما كانش مجانا بالنسبه له بعدين لغاية آخر وقت غسل رجلين وأصر يغسل رجلين عاوز يقول له يا ابني الحب اللي بيني وبينك أغلى من ملايين الدنيا كلها الحب اللي ربطني بيك معناه حياة أبدية معناها بلاش تبيعني مش عشاني عشانك بلاش تبيعني فأصر المسيح يغسل رجليه طبعا كانت رسالة كلها حب ارجع يا حبيبي لهدفك ارجع تاني للغرض أنا ما خلقتكش عشان شوية الملاليم دي كان قفل بقى قفلة سودة وملى الشيطان قلبه وطلع وكمل المؤامرة واداهم العلامة وجاب العساكر وأول ما شاف المسيح في إيديهم واكتشف عملته السودة فوجئ إن الفلوس في لحظة قيمتها راحت وده شغل الشيطان دي لعبة الشيطان إن كل الفلوس اللي كان فرحان بيها اختفت قيمتها فجري يحاول يصلح طبعا بيصلح مع شياطين برضه فراح للرؤساء الكهنة قالوا له لا خلاص الفلوس دي ما تدخلش تاني قال يعني ناس ضميرهم حلو فلوس دي فلوس دم فشوف انت عاوز تعمل بيها ايه لكن ما عرفش طبعا طب روح للمسيح لا ما عرفش برضه كان الغرض اتلخبط خالص وهلك ده واحد كان احسن مننا كلنا لازم نفترض كده بس اللي ضيعه ان الهدف اتسرق انه اسعى نحو الغرض ما بقاش الغرض مظبوط يبقى احنا محتاجين طول عمرنا نفضل نركز هو انا ماشي صح زي ما تكون سايق على ال highway كده انت صح كده ولا مش ده السكة الصح لازم تبقى مركز وإلا بتبقى بتضيع الوقت والعمر شخصية أخرى برضو ضاع منها الهدف شاول الملك اليهود طلبوا ملك وربنا زعل شوية لأنه عرف أن دي بداية انهيار اليهود لأنه كان دايما بيعتبروا ربنا الملك هم عاوزين يتمنظروا بملك صورة يعني بني آدم فقال لصمويل نجيب لهم ملك طول بعرض عشان نرضيهم وقال له طب هبعت لك واحد والمهم ربنا دبر حتة فلاح بسيط بس ايه اتنين متر شاول ده كان طويل زيادة وعريض فكان منظر لكن كان ساذج جدا في الأول راجل فلاح يعني قعد ثلاث أيام يدور على الحمارة فاللي جاء معاه بيقول له طب أبوك هينسى الحمارة ويقلق عليك يعني برضه أنت في غلاوة الحمار يعني فمش حتى ما تقروا الحوار تكتشفوا ناس قرويين بسطة جدا و ويقول لك طب هنروح للر... لل... للرائي اللي هو النبي يعني بس معناش ربع جنيه ندفعه ده تفكيرهم في زمانهم المهم ان صمويل رسم شاول الملك ملك اول ملك في تاريخ الشعب اليهودي الراجل طبعا كان مخضوض جدا وصمويل وصاه قال له شوف انت مسيح الرب يعني ايه مسيح الرب انت اتمسحت بالميرون بالدهن المسحه فبقيت انت زي وكيل الله انت مسؤول عن شعبه قدامه امشي في التوصيات اللي بقولها لك خاف ربنا هتقود الشعب ده بسلام وهتغلب وهتبقى ملك عظيم الاتفاق كده يبقى الغرض ربنا نمسك فيه ونعيش معاه كله يمشي تمام اول كام سنه مشوا زي الفل لدرجه دخل حرب مع الفلسطين في الوقت ده وكانوا اضعاف اضعاف جيشه غلب بصلوات صمويل غلب لانه هو كان بتاع ربنا لغايه دلوقتي كل اللي شغله ايه ارضي ربنا واعمل خدمتي اللي هي المسؤوليه عن الشعب اعلمهم المبادئ اللي سلمها موسى واخليهم يخافوا ربنا وما يعبدوش اوثانه كلام العادي دخل غرض قد كده وابتدى يكبر ايه الغرض الجديد اللي دخل في يوم من الايام فلسطين رجعوا ينتقموا فجابوا واحد اطول من شاول بكتير اسمه جولياط وابتدى يهزق فيهم وقال لهم يطلع لي واحد بس ينافسني فطلع واحد أزعة كده اسمه داود وإيه ودخل وغلب لما داود غلب طبعا دي مصلحة شاول إنما الناس لما هللت ومجدت ادت كرامة أكتر لداود لما قالوا إيه قتل شاول ألوف وداود ربوات ربوات يعني عشرة ألوف الربوة عشرة ألاف كلام كلام أغاني يعني مش فارق يعني هو لسه ملك والتاني حتة عسكري فيعني الموضوع ما فرقش إنما دخل غرض صغير وهو الغيرة والانتقام ابتدى شاول يغير من داود داود ده قد ابنه ومن ناحية الكرامة ده عسكري عنده يعني في بينه وبينه عشرين رتبة مثلا لكن بدل الناس حبته ومجدته ده غرض بقى أصبح في غرض في حياته اسمه أخلص من داود بقيت عمره ما بيفكرش غير في كده تصور واحد عايش زي نظام الطار كده واحد عايش عاوز ينتقم بس يصحى ينام على الفكرة دي مفيش في دماغه غير انه ينتقم من شخص طب يا عم عمل لك ايه ما عملكش حاجه ده بالعكس ده نفعك ده خدمك ده انت كنت بتتهزأ ده هو اللي جاب النصره لشعبك ده ربنا استخدمه بس وسيله وفعلا كان داود بيحبه ما كانش داود بيكرهه انما خلاص الغرض انحرف يبقى شاول بدأ صح انا عمال اعيد وازيد عشان اقول لكم ربنا يحمينا مش بعيد على ناس حلوين زيكم ان الواحد يبقى عنده جاله وقت بيحب ربنا وعاوز يروح السماء وعاوز هو وعياله يوصلوا ومش عاوز اي غرض تاني كله الباقي مش مهم وبعدين تدخل فكرة او غرض جديد وياخد كل السعي في اتجاه اخر السكة راحت بقى شمال خالص شاول بقى بقول لكم قضى بقية حياته لا يفكر الا في التخلص من داود ومات شاول وهلك لأنه فقد الغرض شخصية ثالثة ذكرت في العهد الجديد شخصية واحد اسمه ديماس ديماس ده كان واحد من تلاميذ بولس تلاميذ بولس برضو احنا كلنا نتمنى نسمع وعظة لبولس تلاميذه دول بقى قاعدين واكلين شاربين معاه عايشين معاه بيلفوا من بلد لبلد معاه فبيشوفوا معجزات كده كل يوم ويصحى الصبح يقول لهم انا شفت المسيح امبارح وبيقول يلا نروح البلد دي كده يعني فطبعا حاجة عزة قوي وفي رسالة من الرسائل تلاقوه بيقول بحسرة ديماس تركني ما هو تركك راح مشوار خدمة حلو تركك عيان برضه كويس لا تركني إذ أحب العالم الحاضر يعني يا ريته سابني يا ريته مات لكن هو سابني لأن رجع يحب الدنيا تاني ده عايش في أجمل مجموعة بتخدم على الأرض وبينجزوا وبلاد بتتفتح وناس بتعرف ربنا وناس بتتغير هو في أحلى من كده في الدنيا بس هو حب الدنيا فساب بولس وما سمعناش إن الشخص ده رجع يبقى واضح إنه الغرض ممكن يضيع أو ينحرف فلما بنقول أسعى نحو الغرض خلينا بداية نقول مش عاوزين الغرض يروح عاوزين كل يوم الصبح نصحى نقول أنا رايح السماء مشواري على السماء وده اللي قصده ربنا يسوع لما قال قولوا أبانا الذي إن احنا نقول كل يوم ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك لأن مشيئته إيه؟ من حافظ مشيئته أن الجميع ها يخلصون وانت واحد منهم فلما بتقول له لتكن مشيئتك يعني يلا خدنا معاك السماء ليأتي ملكوتك يعني خللنا نصيب معاك في السماء فاحنا كل يوم بنراجع الهدف في أبانا الذي لأن احنا بنقول له عاوزين نبقى معاك في السماء ومع هذا ينحرف الهدف الأسباب اللي بتضيع الهدف أحيانا تكون أسباب خبيثة يعني إيه مش أسباب صريحة يعني مش واحد مثلا حب الفلوس زي يهوذا فابتدى حبه لربنا يقل لا بعض القرارات الخاطئة في حياتنا ممكن تخلي الهدف يتحرف يتعوج كان في شخصية في العهد القديم اسمه يهوشافاط يهوشافاط ده من أحفاد داود بس مش حفيد مباشر يعني بينه وبين داود كذا جيل في الوقت ده كانت الشعب اليهودي اتقسم مملكتين والمملكتين بينهم صراع مملكة إسرائيل في الشمال مملكة يهوذا في الجنوب يهوذا دي بقايا عيلة داود اللي منهم طلع يهوشافاط فعددا مملكة يهوشافاط دي أقل في الوقت ده كان في ملك في إسرائيل اسمه أخاب أخاب ده وحش قوي من أسوأ الملوك ده كان شغله الشاغل يوزع الأوثان على الشعب ينسيهم ربنا يهوشافاط في المقابل كان من أفضل الملوك اللي جم اللي كان حاطط داود مثل أعلى فكان مهتم جدا إن الشعب يعبد ربنا فتحسه إيه شرق وغرب يعني يقول كان ليهوشافاط غنى وكرامة بكثرة وصاهر أخاب يا نهار أبيض إيه اللي حصل ابن ده اتجوز بنت دي ونزل بعد السنين إلى السامرة راح يزور بقى نسيبه فذبح له التاني عمل له ذبايح وبعدين قال له إيه ما تيجي معايا نحارب قال له خلاص وماله مثلي مثلك شعبي كشعبك وأنا معاك في القتال كانت هتحصل مصيبة لأن ربنا غضبان على أخاب فيهوشافاط لمجرد أنه صاهر أخاب دخل في علاقة مش محسوبة بعض القرارات اللي بناخدها يا جماعة في حياتنا بتضيع الهدف مننا انت ممكن تدخل في شركة مع واحد تنسيك خالص السماء وتنسيك التوبة وتنسيك الصلاة وتنسيك المبادئ لأنك دخلت مع واحد ما عندوش مبادئ طب انت ليه انت عملت كده مش انت بتقول انا رايح السماء ايه اللي يخليك تقع في المطب ده ايه اللي يدخلك في علاقة مع شخص بعيد كل البعد عن ربنا احنا اول مزمور بنصليه الصبح طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافق في طريق الخطاة لا يقف في مجلس المستهزئين لا يجلس ليه يعني ليه مش دول بشر ايوه بشر لا بس مش تبعنا لازم في مسافة بدل ما عندهمش خوف ربنا لازم نبعد حب الناس شيء والقرب منهم شيء تاني فهنا يهوشافاط كاد يهلك كاد لكن رجع وتاب وتعدل وابتدى يعمل مسافة جامدة بينه وبين أخاب بعد شوية لأنه اكتشف أن أخاب ده هيغرقه لأنه ده راجل بيعبد أوثان فيبقى احنا بنراجع الهدف حسبه يضيع مع علاقة مش مظبوطة أو تدخل في قلبك محبة غريبة يجي مكسب كبير قوي دخل فجأة على حياتك فيبتدي يغريك إغراءات ما كانتش عند يطمعك في مكاسب فوق العادي هو الحقيقة لو حسبناها كويس الموضوع ما يستاهلش لأن كده كده العمر هيخلص والفلوس مش بتدي سعادة ولا بتستر على العيال ولا بتعمل حاجة كبيرة مش زي ما الناس فاكرة ولا الناس بتقول لكن لما بتيجي حاجة تزغلل العين هي في المقابل خلت ربنا يبقى هيزي كده يبقى مش متشاف يتركن يتركن وبعدين تطلع بقى الاعذار اللطيفه يعني لقمه العيش لقمه العيش ده انت بت... لقمه ذهب مش لقمه عيش والذهب ما بيتاكلش يعني ايه بتطلع اعذار السوق عاوز كده ال business عاوز كده الظروف ما تنفعش فيها غير كده okay اعذر نفسك براحتك بس انت you missed it يعني you lost انت طلعت بره الخط وتلاقي واحد بقى طلع بره الخط وبيجري بسرعه جدا اكتر ما كان بيجري في السكه الاولانيه بس انت طلعت بره مهما جريت وسرعت ده مش هيوصلك خلاص ده بيوصلك حته تاني من المحبات الغريبه ان واحد يقع في علاقه جسديه او في حب شهواني بعيد عن ربنا بعيد عن المبادئ اللي ربنا حاططها طبعا ده على طول يلغي السماء من قصاته ده ضيع السماء كل ده يتصلح بالتوبة بس أنا بتكلم إزاي الهدف بيروح أسعى نحو الغرض هل أنت تقدر تقول كده هل بتتعب عشان توصل للسماء ولا بتتعب توصل لحاجة تاني بتقعد تفكر عشان توصل لإيه توصل لإيه دي هي السؤال مخك تعبان عشان تحقق إيه مجهودك رايح في إيه من المحبات الغريبة كمان الكرامة ما هو الشيطان عارف ان الانسان ده الثلاثي المرعب بتاعه يا الفلوس يا الجسد يا الكرامة دايما دول التلاتة اللي يضيعوا اي بني ادم فايه الواحد ممكن في اول حياته يبقى بس عاوز يثبت نفسه عاوز ينجح زي غيره بعد شوية لا وليه ليه ما نبقاش زي فلان وليه ما نبقاش احسن منه وليه ويفضل واحد في السراب ده وفجأة يخلص العمر ويطلع اسمه في الوفيات وده كان كل الكرامة اللي بيحلم بيها واتضحك عليه زي ملايين من البشر اتضحك عليهم هدف راح لأنه كان هدف غلط لو هو مركز طول حياته يوصل السماء يبقى كل ساعة ليها قيمة عشان كده بيحصل حتى مع الخدام لما المسيح ظهر في الرؤيا وكلم يوحنا قال له تروح لفلان تقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى اذكر من اين سقط دي بقى رساله لكل واحد شوف ايه اللي لخبط هدفك وغالبا واحده من الثلاثه دول أو الثلاثة اذكر من أين سقط أنت كنت في يوم من الأيام عاوز فعلا بتصلي من قلبك وتقول يا رب مش عاوز أكتر من أن أنا وكل اللي بحبهم نتقابل عندك في السماء مش عاوز أكتر من كده وتعدي الأيام دي بالطول والعرض استر علينا لغاية ما نوصل كويس كنت عاقل وكنت حلو وكنت مركز وكنت بتعمل اللي قاله المسيح اطلبوا أولا ملكوت الله وبره طب إيه اللي حصل اذكر من أين سقطت وتوب توب يعني توب خد موقف شد خط فرمل لف وارجع توب معناها كده مش معناها sorry ما sorry مش كفاية sorry you have to change بدل اكتشفت ان في حاجة غلط وان الهدف راح يبقى لازم نعمل حاجة واعمل الاعمال الاولى شوف في اليوم اللي كنت مركز صح على السماء او على الخلاص او على الابدية كنت بتعمل حاجات كنت بتصلي اكتر كنت بتحب الناس اكتر كنت بتسامح كنت بتيجي على نفسك كنت لا يمكن تبعد عن القداس كنت بتخاف ربنا اكتر اعمل بقى اللي كنت بتعمله يوم ما كان الهدف واضح قصادك وهنا جمال النص ده انه مش بيقول لك اعمل زي فلان ولا ولا اعمل حتى زي المسيح بيقول لك اعمل زيك يوم ما كنت ماشي صح مره فاهمنا فبيقرب لك المسافه بيقول لك انت you yourself كنت صح في يوم وكنت ماشي مظبوط وكنت مركز طيب كل المطلوب ترجع لده اعمل الأعمال الأولى وإلا حاسب لأنه فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب التلاتة الثلاثي البايخ اللي فوق ده اللي هو المال والجسد والكرامة بيغرق الواحد فينا في مشغوليات دوامة ملهاش قرار يعني ملهاش نهاية يا اما الواحد مشغول قوي عشان بيعمل فلوس يا اما مشغول قوي بيعمل كرامة يا اما مشغول قوي بملذات وبعدين ما المشغول قوي دي على فكرة مش عذر مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة والحاجة إلى واحد ليه مهموم كده ليه مضطرب ليه مالك عامل كده ده ربنا انت لو دخلت بس اوضتك وقعدت معاه نص ساعة هتقعد معاه بيرسونالي مع ربنا يعني عاوز اقول ولا انسان على الارض يعني يجي ذره جنب ربنا انما ربنا الوصول ليه سهل جدا طب انت مش ممكن يجي اليوم اللي تقول ما كانش في وقت لربنا no no. لا لا هو ربنا كان اقل من اللي انت بتقابلهم عندك ربنا ما كانش في مكانة الفلوس بالنسبة لك خلينا صرحا ما كانش في, في, في مكانة العشاء اللي بتتعشاه be fair لكن مش ما كانش في وقت نو no. لا الوقت موجود لكن الأولوية هي اللي مش موجودة عشان كده القديس بولس كان شديد مع روحه يقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا أنت مركز مع نفسك طبعا بيقول ما أنا هكسب الناس أه بس ما ينفعش أخسر نفسي كمان هكسب الناس كلها ونفسي كمان لأن الهدف أنا والناس ندخل السماء مش الناس بس تعالوا نعالج بعالج إيه يا جماعة بنعالج ضياع الهدف أو انحراف الهدف الغرض أسعى نحو الغرض الغرض مش باين مش واضح زاخ اتسرق طب نعالج أول علاج تستغربوا شوية الخوف وانا عارف فيك ناس ما بتحبش تسمع الكلمه دي بس الانجيل اتكلم عن الخوف المقدس والمسيح قال كلام يخوف على قد ما هو حنين جدا وبيحبنا جدا ومفيش اطيب منه لا في الارض ولا في السماء انما من خوفه علينا خوفنا من خوفه علينا خوفنا خوفنا طبعا ليه خوفنا من الدينونه قال لنا حاسبه لأن في اليوم الأخير في مساءلة وكل واحد هيجازى حسب عمله وأنت بلا عذر ليه اديتك عمر واديتك غفران مجاني واديتك كنيسة واديتك رسايل وشبعتك وغرقتك ومحوجتكش لحد كل ده عشان كنت بقول لك يا ابني اديني قلبك يا ابني ركز معايا يا حبيبي خليك خليك في السماء الباقي كله هيجي لك هذه كلها تزاد لكم هيقول لك عمري ما قصرت ولا يمكن هتلاقي لي غلطه طب ما هو يخوف الكلام ده ليه عشان كده القديس بولس بيقول فلنخف خلونا نخاف مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته في وعد ان احنا نرتاح في السماء إلى الأبد يرى أحد منكم أنه قد خاب منه من الوعد يعني في ناس بتخيب ليه؟ عشان ما خدتهاش جد ما اهتمتش تعدل المسار ما اهتمتش ترجع الهدف والغرض ما خدتهاش باهتمام سابت نفسها في المشغوليات سابت نفسها غرقانة واتفر المجال اللي غرقانة فيه لما المسيح اتكلم عن ان اللي هيحصل صدام بين ولاد ربنا وولاد الدنيا وقال ان ولاد الدنيا مش هيسكتوا علينا هيتعبونا قال لنا على فكرة ما تخافوش منهم هيعملوا ايه كبيرهم وفاجئنا بكلمة تخوف قال هيموتوكوا يعني ايه ده وانت هتسيبهم يموتونا قال اه ساعات هسيبكم هسيبهم يموتوكم بس ما تخافوش ما هو كده كده الموت ده عشان تقولي يعني فقال أريكم ممن تخاف خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم من هذا خاف لأن احنا ساعات اللي بيعطلنا يا جماعة ان احنا بنعمل حساب للناس زيادة وربنا يا عيني كمنه طيب آخر واحد بتعمل له حساب بتخاف الناس تزعل بتخاف الناس تاكل وشك بتخاف الناس تقول عليك بتخاف الناس تتريق عليك طب ربنا واللي خلقك واللي اداك ده كله واللي حبك واللي مات عشانك ما تخافش على مشاعره وفي الاخر مش عاوز حاجه لنفسه ده هو عاوزك معاه في السماء ما خفتش منه بالطريقه السليمه يعني يبقى انت كده هتضيع الهدف مرة تاني القديس بولس يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة كملوا السكة للآخر وانتوا واخدينها بخوف مش عاوز أخسر السماء ما ينفعش أضيع الأبدية اللي عمل المسيح كل ده عشانها خوف تاني لو انت مركز في الغرض أسعى نحو الغرض أو عاوز ترجع الهدف السماء لازم تخاف من الخطيه تخاف من الخطية ما أقصدش تبقى جبان قدام الشيطان ما أقصدش كده بس أقصد ما تستأمنش نفسك ما تقولش أنا جدع ما تتوقعش من نفسك أنك أنت يعني سوبرمان ومش هتغلط لا ولازم تكره الخطية وتبقى مش عاوز تقع فيها احنا ساعات نتكلم عن الناس ونتريق ونقطع فيهم ويمكن نشتمهم وبنضحك بنضحك انت مش متخيل بشاعة اللحظة دي انت مش واخد بالك اللحظة دي من رصيد جهنم لولا رحمة ربنا اللي بيفوقك ويقول لك بلاش كده يا ابني قلت لك كتير حب الناس يا ابني اللي بتتريق عليه ده انا مت عشانه اللي مش عاجبك ومش مالي عينك ده انا ربنا بحبه زيك زيه فانت مش واخد بالك ده ربنا مدينا فرص لكن لو احنا بقى واخدينها سيريس وشايفين ان السماء ممكن تروح هنخاف من الكلمة الزيادة هنخاف من اي غلطة وعشان كده يعني جدية الانسان او قدسته بتبان في حرصه اسلكه بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء فالانسان الحكيم الجد لا يخاف يغلط مش عشان ارضاء لحد ولا يفرق مع الناس يقولوا عليه كويس ولا وحش لأنه فارق مع ربنا لدرجة ربنا قال إن أعصرتك يدك أو رجلك اقطعها ده كلام يخوف ما يقصدش طبعا الإيد دي بس يقصد إيه أي مجال للغلط مكان في غلط أطيع اقطعه علاقة غلط اقطعها صورة غلط اقطعها أي حاجة غلط اقطعها اقطعها حتى لو وجعتك ما هو لما الواحد يقطع ايده بيتوجع ما تتوجع فيها ايه لما تتوجع اذا كنت عارف قيمة اللي بتعمله وماله لما تتوجع خير لك ان تدخل الحياة اعرج او اقطع من ان تلقى في النار الابدية ولك يدان او رجلان عادها بطريقة تاني ولو عينك خير لك أن تدخل الحياة أعور طبعا في السماء ما فيش عور يعني المعنى مش حرفي فاهمين ليه في السماء طبعا الإنسانية ممجدة لكن هو عاوز يقول إيه هتقضي عمرك متأيد شوية ما تتأيد إيه المشكلة أنك تتعب يومين في الدنيا إذا كان في أبدية ممكن تروح مننا العلاج كمان التلمذة والخضوع احنا بنقول انا بعالج ايه يا جماعة بعالج ان احنا اغلبنا الهدف بيروح مننا الغرض بيتسرق مع اننا ناس طيبين وعاوزين ربنا بس السعي نحو الغرض مش دايما واضح قصادنا عاوزين نرجع نركز يبقى ربنا هو الكل في الكل السماء هي الهدف فقلنا لازم نخاف شوية اتنين التلمذة ليه القعدة دي أحبائي بتفوق معلش ما أقصدش دي أقصد كل تلمذة للكنيسة وللإنجيل بترجعنا تاني زي كأنك شفت صاين على السكة قالت لك لا ده انت كده مشيت غلط ارجع لف او ادخل في الاكزت ده فالتلمذة بتفوق الواحد الوعظات بتفوق كلمة ربنا بتصحي لأن كل كلام ربنا بيدور في نفس الاتجاه حاسب على عمرك مفيش غير العمر ده ومش حاسب عليه عشان تطول عمرك حاسب عليه عشان تدخل بيه السماء تبقى أنت كده ناصح عشان كده يقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا كي يفعلوا ذلك بفرح ما أجمل الشخص لما يجي الأب اعترافه مثلا وهو واخدها جد يفرح يبقى بس ايه جاي بيقول انا مقصر في صلاتي شويه ويكون بيصلي كتير ويصلي حلو بس هو مش راضي عن نفسه طبعا شيء مفرح وما أصعب على أي أب اعتراف واحد داخل مستهتر بيغلط وهو مش حاسس إنها غلط ولا فارق معاه زي واحد مريض مش متخيل خطورة حالته تبقى حاجة تخوف إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون بولس قال أنا ولدتكم في المسيح كان قلبه محروق عليهم لأن كان في أفكار غريبة داخل لأن هو غرضه إيه مش يفضلوا تابعين ليه القضية مش كده غرضه يوصلهم للسماء ويكمل رسالته إن كان أحد يخدمني فليتبعني حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي إن كان أحد يخدمني فليكرمه يكرمه الآب طيب يبقى أنت لازم تمشي ورا المسيح تمشي ورا المسيح يبقى حاجات كتيرة لازم تتصلح كلامك لازم يتصلح مبادئك لازم تتصلح نظرتك للناس هتتغير أولوياتك هتتغير لو أنت هتمشي ورا علاج ثلاثة لما ربنا بيلاقينا مش مركزين في الغرض ولا نسعى نحو الغرض والسما هتروح مننا بيضطر كأب طيب بيجرب ده على فكرة من حبه أكتر واحد بيتوجع وهو بيوجعك مش أنت ولا اللي حواليك صدقني ربنا لأنه أطيب عليك من نفسك ومن اللي حواليك لكن بيلاقي إن ملهاش بديل تأكدوا يا أحبائي إن أي تجربة في حياتكم ربنا حسبها مليون مرة ولقى إن مفيش بديل مفيش بديل إنك أخطيت في التعبير تتعدل عشان تدخل السماء إلا دي فاضطر يعمل كده لكن ربنا مش بيتسلى على عياله ربنا مش قاعد في السماء مرتاح وسايب الناس متعذبة لا خالص وإلا ما كانش اتصلب لا ربنا تعبان قوي لآلام البشر بس الآلام دي أصبحت ضرورة عشان الناس تكتشف أن الحياة ما تستاهلش وتكتشف أن في غرض يستحق الانتباه لو فهمناها كده صدقوني هنبوس ايدينا وش وظهر على كل علقه سخن وعلى كل وجع قلب لانه يمكن ده اكتر من اي عظه عمل لنا استفاده واكتر من اي مرحله في حياتك هو ده اللي بيزقك على الصح وانت مش واخد بالك يقول كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق طب ليه يا رب قال عشان مش هتدخلوا غير كده لو سبتكم من غير ضيق هتضيعوا تجروا على الباب الواسع على طول ثقوا أنا قد غلبت العالم مرة تاني بولس قالها بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه تعالوا نراجع الهدف بيروح يا جماعة مننا عاوزين نرجعه أول علاج خاف بليز خاف خاف مش من الناس ولا على العمر ولا على الصحة ولا الكلام ده ولا على الفلوس طبعا خاف تفقد الهدف اتنين التلمس اقرأ اسمع ذاكر املى دماغك ثلاثة اقبل أي وجع وانت راضي وشاكر لأنه من غير ما بتحس الوجع ده هو اللي بيظبط الاتجاه لأنك بتضطر تقول يا رب بتضطر تبص على السماء بتضطر تسيب اللي انت ماسك فيه زيادة ده بتضطر وده ربنا كان عاوزه من بدري أربعة طب ما نعملها بالذوق وبلاش التجربة إن أمكن ما نراجع كل شوية الهدف ما يقعد الواحد كل كم كل أقول إيه كل شوية بس يقول هو أنا ماشي فين أنا ماشي صح هو كده كويس يعني هل ممكن أعمل أحسن من كده definitely you can لو فكرت طبعا ممكن ممكن أخدم أكتر طبعا ممكن أعمل خير أكتر أكيد ممكن أركز في ربنا أكتر بالتأكيد اقعد بس مع نفسك مش محتاج حد يقول لك شوف يومك ماشي ازاي واسبوعك ماشي ازاي وتقدر تكتشف ان ربنا بيقول لك لا لا معلش انا مركون على الرف والناس مركونة على الرفين وانت مش واخد بالك من اللي انا قلته انا قلت لك حب ربنا وحب الناس هدخلك السماء وانا قلت غير كده بس انت بتحب نفسك لسه والناس مش في حساباتك ولا ربنا أساسي كبير في عندك يقول جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان امتحنوا أنفسكم إذا دي وصية في الكتاب جرب نفسك يعني إيه عارفين الامتحان التجريبي يقول الواحد كده اعمل الامتحان كده انجح ولا ما انجحش طب ما تعمله تجربة اقرا الإنجيل وشوف كده الكلام ده تاخد فيه كام بتعمل إيه من اللي قاله ربنا امتحن نفسك أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم لو ما كنتوش مرفوضين يعني إيه هي بصراحة سهلة قوي المفروض المسيح يبان عليك لو أنت ماشي صح بجد يبقى المسيح باين عليك من الآخر كده هيبقى كل الناس حاسة أنك أنت فعلا طيب ووديع وخدوم وبسيط ولا فارق معاك فلوس ولا فارق معاك كرامة وبتحب الناس من قلبك الله الله بقيت شبهه طب ما هو ده الطبيعي هو ده المفروض مش انت مسيحي هو ده المفروض من الاول تعبير تاني يقول ليمتحن الانسان نفسه تعبير تالت يقول اجعلوا قلبكم على طرقكم يعني بص مرة على حياتك على سكتك اطلع بره نفسك وتفرج انت عايش ازاي لانه ده اللي هيخليك تعرف فعلا تسعى نحو الغرض ولا ماشي في سكة تانية تعبير رابع يقول على مرصدي أقف على الحصن أنتصب أراقب لأرى ماذا يقول لي يعني أنا واقف كده منتبه زي اللي واقف على مرصد قول لي حاجة ماذا تريد يا رب أن أفعل شاور لي هو فين الحتة اللي لازم تتصلح أخيرا ألخص كل الكلام ده حاول تملى حياتك بالشبابيك اللي بتدخل النعمة دي كلها كده مرة واحدة كل شباك من دول بيزقك على السما او كل باب من دول بيدخلك هوى ربنا طب دول ليهم مكان في حياتك ولا لا في صلاة منتظمة في انجيل بتقراه وبتسمعه في توبة مراجعة على نفسك كل شوية في تناول قداس في اجتماع روحي في خدمة بتعملها في صوم بتقدم جسدك ذبيحة فيه في خلوة في حاجة من الحاجات دي المفروض كله على فكرة لكن ده معناه ايه لو انت تسعى نحو الغرض الحاجات دي هتبقى اهم من الشغل واهم من الفسحة واهم من رضا الناس واهم من الراحة واهم من المزاج ليه لان ده كله بيخدم نحو الغرض لكن لو الحاجات دي كلها واقعة يبقى لازم تصارح نفسك انا كده ايه بره الخط ولازم اخد موقف بسرعة لإلهنا كل مجد وكرم الأبد